الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين إن شاء الله في تكملة الموضوع من في تكملة آه، هذه الحلقات المتعلقة بالتوحيد آه، بحاول النهاردة إن شاء الله أتكلم على إيه هي الأسس الأساسية لطبيعة العلاقة ما بين الإنسان ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الإنسان ولما بنقول أسس العلاقة معناها القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها طيب علشان نصل إلى هذه القواعد لابد ان احنا في مقدمة بس صغيرة لازم كلنا نعرفها هي وهذه المقدمة بتقول لنا ايه ان هي كيف يتفاعل الانسان مع الاخر بصرف النظر عن إيه مين هو الاخر دلوقتي احنا عرفنا ان الغالبية العظمى في طبيعة بتتعامل بالفطرة او بتتعامل بالطبيعة الانسانية والا من رحم ربي اللي هو يبتدي يدور يبتدي الضمير بتاعه يتطور ويبتدي يسعى الى العمل الصالح ويبتدي يسعى الى مكارم الاخلاق ويسعى الى الانقياد لاراده الله تبارك وتعالى لكن في معظم الاحوال الانسان بيبقى من الدرجه الاولى يسعى الى مصلحته عايز المصلحه بتاعته اللي هو زي ما احنا كنا بنتكلم على العلاقه ما بين العقل وما بين ال- الضمير قلنا ان في قانون والقانون ده هو اللي هو قانون المصلحه هو اللي بيحكم السلوكيات وان هذا القانون بيدفع الانسان الى انه يحاول ياخد اكبر مصلحه ممكنه مقابل انه يدي في مقابل هذا اقل قدر ممكن من العائد على هذه المصلحه وان هو لا يمكن ان هذا القانون يتم تطبيقه بطريقه كما يريدها الانسان من غير ما يعتدي على حقوق الاخرين طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم على تفاعل الانسان بقى مع الاخر واللي هو محكوم بهذا القانون هنلاقي انه بيتعامل مع فئات مختلفه اول حاجه لما ايه الانسان بيتصرف ازاي مع هو لما يجي يتفاعل مع من هو اضعف منه لما هو يجي يتفاعل الإنسان مع من هو أضعف منه دايما يحاول استغلال من هو أضعف منه ما دمت أنا أستطيع إن أنا أحصل على اللي أنا عايزه من غير ما أدفع أي شيء أو أدفع شيء قليل في المقابل بدون ما ألاقي أنا أي ضرر يحصل ليا طب وليه لأ؟ يبقى في الحالة ديت تبص تلاقي الإنسان يصل ابتداء من السرقة الاستغلال آآ آآ الاعتداء على الآخرين تصل إلى عبودية الآخر إلى إنسان يستعبد إنسان آخر ويمكن من هنا من هذه المنطقة أو من هذا الحيز نلاقي أن ربنا تبارك وتعالى تدخل برسائل تحذير قوية جدا تدخل برسائل في منتهى القوة في التحذير لما بيخ... بيتدخل في القرآن عشان يحمي حق اليتيم اللي هو الضعيف ولما يتدخل ربنا سبحانه وتعالى عشان يحمي حقوق المرأة وخاصة في حالة الطلاق وينهي ال... ال... ال... القوانين اللي وضعها بتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والعياذ بالله يبقى هنا الإنسان مهما كان عشان كده تبص تلاقي دايما الجيوش الجبارة والدول الجبارة والعالم الجبارة كلها ما بتتفاعلش ما تضربش بعضيها بتروح تدور لها على دولة ضعيفة ولا مجموعة بتدور لها على مجموعة أضعف منها أو إنسان يدور على إنسان أضعف منه ويستغله ويسيء استخدامه ويسيء حاجته عشان كده تبص تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعلمنا مكارم الأخلاق بيعلمنا إزاي نحن على الضعيف إزاي نرت... نديله ما ناخدش منه دي هي الحاجات اللي بتنمي مكارم الأخلاق ففي الحالة الأولانية في حالة التعامل مع الضعيف فأنت دايما تحاول تحصل منه على أكبر كسب حتى لو أدى هذا إلى استغلاله أو الاعتداء عليه على حقوقه أو الاعتداء عليه ذاته ما يجراش حاجة الحاجة التانية الحالة التانية إذا كنت بتعامل أنا مع اللي قدامي يوازي ليا موازي أو أكتر قليل أو أقل قليل من قوتي أنا بمعنى أصح إن أنا مش رايح أقدر أستعمل معاه إن أنا أعتدي على حقوقه أو إن أنا أخد اللي أنا عايزه منه وهو هيقف يتفرج عليا لا ده ممكن يسبب لي ضرر مساوي للمنفعة اللي أنا هتجيلي منه او ان هو يعني كمان ممكن يعني ي- ي- يزودها هو شويه فانا اخسر يبقى انا داخل عشان اخد حاجه يبقى انتهى بيا الامر ان انا ايه انا اللي خسرت ففي الحاله ديت الانسان بيستعمل حاجه تانية اسمها المفاوضات تعالوا نتفاوض ايه رايك انا اديك دي وانت تديني دي طيب انت تزود هنا شويه انا اقلل هنا شويه وهلم جرى يبقى في حاله قرب تساوي القوة مع وجود الم- تعارض المصالح يبتدي هنا عمليات الايه التفاوض ليه عشان نصل لعملية تبادل مصالح بتحقيق أقل قدر ممكن من الضرر أو بقدر أقل قدر ممكن من ال- العائد اللي أنا بدفعه في مقابل المنفعة اللي بحصل عليها طب إذا كنت أنا بتعامل مع حد أقوى مني كتير أقوى مني كتير فهنا بتبتدي عمليات الخضوع أنا عارف إن أنا مش رايح نقدر لا نهددك ولا نقدر إن أمسك عليك حاجة ولا إن إني آه، أعمل لك حاجة فبيحصل إيه إن أنا أبين لك الولاء ليه؟ علشان لما أبين لك الولاء بدل ما أعاديك هيقل احتمالات الخطر والقرب منك بالولاء هيزود احتمالات المصلحة إن أنا أحصل منك على مصلحة فالولاء هنا أو إبداء الولاء من هنا اتولدت مبدأ التضحية التضحية في مجال الديني إن هو أنا أبتدي أدي الحاجة اللي أتوقع في المقابل بتاعها يا إما قلة الضرر يا إما زيادة المنفعة ومن هنا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى الإنسان عرف جيدا خلال التاريخ كامل أنه يتعامل مع قوة أقوى منه بكثير جدا جدا وهذه القوة تملك كل شيء وهو لا يملك شيء أو فابتدى يبدي من المظاهر اللي بيها من الممكن جدا انه يقنع هذه القوة بانه هو انه هو آه، آه، مخلص لها فهو يأمن بهذا شرها ومن هذا ايضا ي- ان هو يحصل منها على رضاها وعلى المنفعة اللي هو عايز ومن هنا اصبح مبدأ التضحية التضحية فيه هو او ال- المقابل هو أساس العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله سبحانه وتعالى كما يتفاعل الإنسان مع من هو أقوى منه ووصلت به الدرجات إلى أنه علشان كمجموعات أو عشان يتقي شر هذه القوى العظمى أنه كان أحيانا بيضحي بإنسان تاني أو أحيانا يضحي بجزء من جسده في بعض عشان يبدي الولاء أنه هو مثلا يقطع صوبع أو أنه يفقع عين او حتى يقطع رجل او يقطع آه ايد علشان آه يتجنب غضب آه ال- ال- الالهه ده بالنسبه للفلسفات والديانات الاخرى ولكن المبدا وال- والنظريه والفكر كله واحد فهذا المبدا هو كان المبدا الاساسي في تحديد العلاقه مع الله سبحانه وتعالى ومن هنا جاء قد جاءكم من الله نور ان النور اللي ربنا تبارك وتعالى بعته لنا كان عباره عن ايه ان هو حدد لنا القواعد الاساسيه للتعامل معاه والقواعد الاساسيه للعلاقه معاه ليس كما نتخيلها احنا ولكن كما يريدها الله سبحانه وتعالى وكما يعرفها الله سبحانه وتعالى فاول حاجه جت من الاساس وربنا سبحانه وتعالى جعلها الاساس في طبيعه الع- العلاقه ان ايه إن الله غني عن العالمين يا ابن آدم أنا عايزك من الأول تعرف ليس لك وليس عندك ما ينفعني وليس عندك ما يضرني ان الله غني عن العالمين يبقى مش بس انت يا ابن ادم ده انت وكل الخلق لا ف- لا في عندكم ولا في معاكم ما ينفعني ولا في عندكم ما يضرني يبقى لازم تفهم حاجة واحدة ان المنفعة هتكون لك ان الطاعة ثمارها لك والمعصية ضررها عليك لان على حسب المبدأ الاساسي الاولاني ما دمت انا بدفع ما دمت انا بندفع وانت راضي عني فانا ممكن اتصرف تصرفات اي تصرفات تانية بقى عشان عايز اشوف مصالحي يعني آه، العالم يعني انا ت- يعني ما دمت انا آه، في حالة رضا وفي حالة تفاعل مع آه، القوى العظمى فانا برضو ادور بقى على مصالحي بما فيها مخالفات لحقوق الاخرين لكن ربنا بيقول لك لا اذا ان ال- الغنى ان الم- إذا انت لو اطعت فانت المستفيد الوحيد وانت اذا عصيت فالمعصيه ضررها هيكون عليك يبقى انت لا تنفعني ولا تضرني فنلاقي ربنا تبارك وتعالى في سوره فصل بيقول لنا ايه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ادي قاعده تانية اساسيه ربنا تبارك وتعالى حددها لها يبقى القاعده الاولانيه ان الله غني عن العالمين يبقى يا عالم سيبوكوا بقى من فكره التضحيه ديت وفكره ال- العطاءات وفكره ال- الحاجات ديت لانها كلها ايه لله لانها مش هي دي اساس التعامل الحاجه التانية ان اللي بتعمله ان كان صالح فلك عيده وان كان آه، ضار معصيه فاثرها عليك لازم تعرف ايضا ان الله تبارك وتعالى القاعده الاساسا في العلاقه ما فيش حاجه اسمها بينك وبين الله مفاوضات ابدا ان الله لا يقبل من عباده غير التسليم الكامل والعمل وفق ارادته وعدم الشرك به يبقى ربنا تبارك وتعالى لا يقبل قد زي ما اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاراده ان في اراده كونيه ممكن ربنا يسيبك اذا انت بارادتك عايز تعصى مش هيبعت لك حد خلاص قال لك ايه الصح وايه اللي غلط هيسيبك بقى تعمله وتتحمل نتائجه فملا ربنا سبحانه وتعالى هنا حددها لنا في طبيعه العلاقه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين التسليم مش مش مجرد قبول المنهج ده خلي بالنا هنا احنا عايزين نصل يبتغي غير الاسلام دينا احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا لحد ما نصل لمرحلة الانقياد يبقى مش عملية العملية بس مجرد القبول ده احنا لسه قدامنا مش زي ما بتقدم على آه، درجة علمية او بتقدم على معهد او بتقدم على جامعة مجرد القبول في المعهد ده او في الجامعة دي ده مش معناه انك اتخرجت ومش معناها ان انت حتى لو اتخرجت واخدت الشهادة معناه كان هتفعل في استخدام ما- ما ما اتعلمته وانك هتصبح هتحقق الهدف ده احنا هنا عايزين ومن يبتغي غير الاسلام دينا ده احنا عايزين نصل ده لسه المشوار هيبتدي بالاعتراف وهينتهي التخرج في الانقياد في الانقياد الكامل لإرادة الله سبحانه وتعالى فلن يقبل منه يبقى أي حاجة والعياذ بالله يبقى معناها إن مفيش بدايل لحالة القبول والتسليم لإرادة الله تبارك وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين أو بمعنى أصح معنى تاني ربنا بيقول لنا هنا أنا عايزكم تعبدوني كما أريد ولا أريد منكم عبادة كما تريدون أنت مش هتعبدني كما تريد لا أنت هتعبدني كما أريد كما يريد الله سبحانه وتعالى المشكلة الأساسية ما بين ال... في... في في طبيعة العلاقات دي هي مش مشكلة اعتراف هي مشكلة الطاعة هل هنقول سمعنا وأطعنا ولا هنقول سمعنا وعصينا لازم نكون واضحين جدا في كل تعاملاتنا في العلاقة مع الله هل سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا لو قلت لي إن سمعنا وأطعنا هتكون سهلة هقول لك والله ده يعني سبحان الله لأن هل هتكون إلا إن العلاقة بس مبدأ سمعنا وأطعنا ده مبدأ مكلف جدا ومبلغ غالي جدا وتمنه باهظ جدا وكله جهد وكله تعب وكله لان هو بيطور ده شوف المجهود اللي الواحد بيبذله عشان ياخد درجه علميه فما بالك عشان ياخد درجه انسان عشان ياخد درجه مؤمن عشان ياخد عند الرحمن درجه درجه صالح يا ربنا يجعلنا من اهل الصلاح ان شاء الله فلازم هيكون لازم هتتعب فاذا قلت لي ان انت هتقول سمعنا واطعنا وان الموضوع هيبقى بالنسبه لك في منتهى السهوله وان هو ما فيهوش مشقه وما فيهوش تضحيات وما فيهوش صراع يا اما واحده من اتنين يا اما ان الفهم اللي انت فهمته عن منهج الله فهم محدود وفهم خاطئ يا اما ان انت من جنس الملائكه انما جنس البشر لا ده هو دي عملية صراع كامل متكامل مع النفس عشان نصل إلى مرحلة سمعنا وأطعنا الأساس الرابع في التقييم ربنا قال لنا بقى في إيه نلاقيه في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آه. ربنا بيقول لنا أساس العلاقة اللي بيني وبينكم مش العطايا اللي انتم فاكرين انكم بتعطوها او التبرعات اللي انتم بتتبرعوها او انا ما بتكلمش هنا لا على الصدقات ولا على الزكاه انا بك... انا مش في الناحيه دي خالص انا بتكلم على القرابين اللي هي كانت بتخش اللي كان الانسان بيبص لها على انها تقربه الى الله او ان هي دي الحاجات اللي هي بترضي الله ربنا بيقول لا القرابين اللي انتوا بتعملوها ده شغل الشغل القرابين ده لا يعني اي شيء ليه لان اساس التقييم بالنسبه لي انا بالنسبه لله تبارك وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير أول حاجة هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحدد إيه؟ وحدة الخلق يبقى معناها المساواة التامة والكاملة ما بين الذكر والأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى، يبقى معناها إن هنا إيه؟ أساس التخيير يبقى الذكر والأنثى مش أساس تخيير هنا، ده مش داخل في المعادلة، ليه؟ لأن الذكر والأنثى هو إنسان، يا أيها الناس، يبقى احنا بدينا بيا ايها الناس يبقى الانسان الانسان ده لو كان هذا الانسان ذكر او لو كان هذا الانسان انثى فهو النداء له النداء لهذا الانسان ان اكرمكم عند الله اتقاكم واحنا عرفنا ان تقوى الله سبحانه وتعالى معناها ايه التقوى معناها الخشيه وخشيه الله بمضمون ايه الحب الذي يدفعك الى انك تسارع لارضاء الله تبارك وتعالى والخوف من جلال الله اللي يمنعك من المعصيه فلا تتجرأ عليه عشان اوضح النقطه دي انت ممكن تحب حد ولكن ليس بالضروره انك تخاف منه انت بتحب ابنك جدا ولكن هذا الابن انت ممكن تضربه لو عمل لو عمل مشكله فيبقى هنا انت ممكن تحب ابنك ولكن ما تخافش منه وممكن تخاف وما تحبش لو واحد حرامي وقفك وخد منك حاجة هتكرهه وتخاف منه وهتسمع كلامه وهتديله اللي هو عايزه لكن عمرك ما هتحبه لكن الخشية احنا عايزين نصل لدرجة الحب اللي يخليك تلقائي يدفعك للسعي لإرضاء الله والخوف اللي يخليك ما تتجرأش على الله ولا حق من الله ولا يخليك تتجرأ انك تعصى الله سبحانه وتعالى ان خيركم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير فهنا عايزين نوصل إلى المبدأ الأساسي بقى كمان يعني من هذه البتاع إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعبده كما يريد وليس كما تريد في حاجة في قواعد تانية أيوة طبعا في قواعد تانية ايه هي القواعد دي ان عند الله تبارك وتعالى ما فيش حاجة خالص ضايعة من عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى يعني أنت لن تأخذ إلا نتائج أعمالك وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله فقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم والمؤمنين يبقى من ال ال ال ال هنا أنت لا تحصل من هذه الدنيا أو ما يزيد أو ما يقل في قيمتك هو الإيمان والعمل الصالح وهنلاقي دايما أن كلمة الإيمان والعمل الصالح في في معظم آيات كتاب الله تبارك وتعالى هنلاقيهم مقرنين ببعض من آمن وعمل صالحا وهكذا فنأمل أن هذه القواعد الأساسية تكون إن شاء الله هي الأساس في التعامل أو في فهم طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أول حاجة إن الله غني عن العالمين أنت لا تستطيع أن مفيش حاجة في إيديك ربنا عايزها أو بمعنى أصح أن مبدأ الفداء أو مبدأ القرباء القرابين هذا مبدأ ملغي لا لا وجود له في طبيعة العلاقة الحاجة الثانية إن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية وما تفعل تفعله لنفسك الحاجة الثالثة إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا التسليم الكامل لإرادته ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأيضا ما دامت ما دمنا في هذه المنطقة إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يرضى بفحشاء ولا يعني بمعنى أصح يا إما بتخضع لهذا المنهج وتمشي عليه يا إما أنت مش خاضع للمنهج ولا تمشي عليه إنما تاخد من هنا حتة وتاخد من هنا حتة لا, حت... لا أنت هتحصل أهل الدنيا ولا هتحصل أهل الآخرة ليه هتبقى العملية هنا عملية خداع وزي ما قلت قبل كده ما دمنا بدينا عملية الخداع لابد وأن تتم عملية التفريغ تبص تلاقي الإنسان بيقوم بالشعائر بيقوم بالطقوس والقلب ليس له علاقة لا بالله ولا بالمنهج ولا بحب الله سبحانه وتعالى وبعد كده هوت ان الله سبحانه وتعالى ايضا حدد الاساس ان الخير ان الافضليه في التقييم هي خيركم عند الله اتقاكم وان المبدا اللي بعد كده ان الله سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه لسوف يرى وكما قال تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل دي القواعد الأساسية اللي بتحدد طبيعة علاقتك بالله تبارك وتعالى طبعا في دي أنا بقول قواعد لكن أنا ما قلتش على إجراءات أو ما قلتش على أساليب يعني في ان شاء الله في في هتكون في لقاءات اخرى وفي محاضرات اخرى اللي هو بقى كيفيه التعامل ذات نفسها يعني زي الدعاء لك لما بتطلب من الله سبحانه وتعالى واداب الدعاء واداب الذكر واداب كل الحاجات دي بقى احنا اتكلمنا دلوقتي بس على ما هي القواعد لكن كيف كيف تنفذ هذه القواعد او كيف تطبق هذه القواعد دي بقى ان شاء الله هيكون لها لقاء آخر بإذن الله باسمك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته